وسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مشاهدينا الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله ورحمته وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهد العالم الإسلامي في خطر الجزء الثاني هذا هو عنوان لقاء اليوم نحن دائما مشاهدينا الكرام في هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى مع فضيلة العالم الجليل الإسلام الكبير الأستاذ الدكتور بلال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي دائما نتكلم في الأمة القضية الأساسية التي ينبغي على الأب وعلى الأم وعلى الابن وعلى الشاب وعلى الفتاة أن يهتموا بها ال- تكلمنا من قد سابقة مشاهدينا الكرام أنه يجب على الأب والأم أن يبقى فيه هناك لقاء وعي مع الأولاد من أجل تربية الأبناء على الأساسية من أجل تربية الأبناء على قضية القدس قضية المسلمين الأولى وركزنا وقلنا وبنكرر دائما مشاهدينا الكرام حتى يعني تظل هذه الكلمات في اذهاننا جميعا بانه اذا كان اليهود يقولون لا معنى لاسرائيل بدون القدس فنحن نقول العرب لا فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين نقول دائما ونكرر ون و- و- يعني نكرر ولا نمل من التكرار فلسطين ليس لاسرائيل فيها حقوق تاريخيه ولا قانونيه ولا شرعية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى احنا في اللقاء الماضي مشاهدينا الكرام تكلمنا عن بداية الخطر اللي بيهدد العالم الإسلامي بأكمله مش بنتكلم عن فلسطين فقط ولكن احنا بنتكلم عن الجزيرة العربية بأكملها لأن احنا حيال عدوان بي- يعني بي- بيبيت من منذ زمن طويل منذ زمن طويل بيستهدف تمزيق الأمة الإسلامية بيهت- بيستهدف تمزيق الأمة العربية بلد تلوى البلد احنا النهاردة مشاهدينا الكرام هنركز على بعض الأمور عشان تبقى الصورة واضحة علشان تبقى الأمور واضحة علشان يعني يزداد انتمائنا وحبنا لبلدنا كل إنسان يحب بلده اللي في العراق يحب العراق اللي في مصر يحب مصر اللي في سوريا اللي في السودان اللي هنا إلى هناك احنا هنتكلم النهارده لان هنتكلم النهارده يعني كلام انا بعتقد ان هو هيبقى كلام مفاجئ وهيبقى يعني بصوره كبيره جدا جدا مفاجئ لناس كتير لان احنا هنتكلم الان عن ماذا يريد المخطط الصهيوني في تمزيق مصر وفي تمزيق العراق وفي تمزيق السودان وفي تمزيق الجزيرة العربية احنا هنبدأ مشاهدينا الكرام وبتمنى ان لو كل واحد من حضراتكم يبقى معاه ورقة وقلم ويكتب اللي احنا هنتكلم فيه واللي الدكتور جمال هينبهنا اليه وهيحذرنا منه علشان في النهاية هنزداد ايمان بالله تبارك وتعالى ونزداد حب وانتماء لبلدنا مصرنا الحبيبة اهلا دكتور جمال الحمد لله ازي حضرتك يا أستاذ؟
الحمد لله رب العالمين هبدا مع حضرتك دكتور جمال وهبدا بسؤال ممكن يعني حد ممكن الناس يعني هتستغرب من السؤال شويه. انا عايز اربط بين العلاقه بين ما حدث في نجع حمادي واحداث الفتنه اللي قاعدين بنسمع عنها وما يحدث في فلسطين وما يحدث في الجزيره العربيه باكملها.
الحمد لله القائل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلي- فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والذي علمنا سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صلى صل الله على عليه وسلم.
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد فجزا الله إخواننا في قراءة الرحمة والأستاذ ملهم على انا اكرمكم استاذ هذا الاهتمام بقضية العالم الإسلامي المحورية الأولى قضية بيت المقدس فلسطين غزة المقهورة المحصورة منذ 91 سنة مش عاوز أقول منذ ثلاث سنوات ولا أربع سنوات بيت المقدس فلسطين كلها واقعة تحت الاحتلال منذ 91 سنة وأمة الإسلام خزلت بيت المقدس والدليل على ذلك أنها لا زالت حتى الآن تئن مناطقة الاحتلال الصهيوني المدعوم من الدول الغربية هذا العدوان لم يتوقف العدو الذي اغتصب فلسطين لم يكتفي بفلسطين ولن يكتفي بفلسطين إنما دايما منطلقاته الفكرية التوسع باستخدام القوة نعم لأن كان جابوتينسكي اللي هو المنظر بتاعهم كان يقول أنزل علينا التوراة والسيف من السماء ومناحم بيجن اللي هو صاحب مشروع السلام أم كامب ديفيد يقول آه، لا سلام يدوم إلى الأبد و- و- و- و- والقوة التي لا, لا تتحرك وتتوسع يكتب عليها الموت إذا هم ينطلقون من منطلقات التوسع باستخدام القوة المفرطة نعم ونالت مصر اهتمام خاص لأن مصر كانت دائما القاطرة التي وقفت في وجه الحروب الصليبية وفي وجه النغول والتتار وهي التي بددت أحلام الصليبيين 200 سنة يقاتلون وانكسرت الهمة الصليبية بعد آه، 200 سنة وتحررت بيت المقدس على صلاح بعد 91 سنة نعم.
ظلت بيت المقدس حرة في يد المسلمين على عهد العثمانيين حوالي 600 سنة يعني 754 سنة بعد ما حررها صلاح الدين وفوجئوا بأن في غفلة الأمة أن تقع بيت المقدس وفلسطين بل العالم العربي في قبضتهم وبدأ تمزيق المنطقة ولما حققوا ال- الغلبة في اغتصاب فلسطين وبيت المقدس بدأ يحلمون بالمشروع الكبير اللي هو تحويل المنطقة إلى كانتونات وتحقيق ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير نعم.
أو ما نسم- يسمونهم أيضا إسرائيل الكبرى من النهر آه، إلى من البحر النيل إلى الفرات نعم مم.
العقبة التي كانت تقف في وجههم مصر مم.
في تقرير خرج من هيئة من آه، آه، عن عن إيجل ألون وشيمون بيريز نعم
عن في كيف نواجه الخطر وخاصة مصر مم.
ان احنا لو قدر لنا ان احنا بنينا دولة يهودية واستمرت جمعنا هنجمع اقصى ايه 20 مليون يهودي في العالم ده اقل دولة عربية ممكن آه، تفوقنا في العدد وستة قالوا تبقى معناها 80 ولذلك وجدوا ان إن- وهم عبروا عن الكلام ده في أكتر من مناسبة أكثر من مناسبة ولذلك هو كان الخ- الخطة بتاعتهم لازم أن يبقى فيه تمزيق للمنطقة لمصر بالذات نعم.
لمتزيق المنطقة للمنطقة العربية بوجه عام ولمصر على وجه و الخصوص و وخ- و بل و ويعلمون جيدا ال- يعني ال- التقارير اللي نشرت عن الحروب الصليبية كانوا يقولوا دائما مصر هي رأس الأفعى لو قدر أن احنا مصر دي نخرجها من الواجهة مع الغرب أصبح الطريق سهلا لتحقيق مشروع الصهيو غربي الصهيون نعم.
الغربي فلذلك كان ال- ال- مخطط ال- الت- ال- الت- التدخل المنظم ولابد أن يكون التدخل صاعقا ومدمرا وع- و- و- و- و- ويحرز نصر حاسم وتشتيت للأهالي على درجات كبيرة وبعدين ات- ات- ات- ات- يعني الشيء الآخر تخريب المرافق عشان الناس تفقد في الح- الثقة في الحكومة المركزية نعم.
يعني إذا ال- هناك تخ- مخطط يستهدف إزاحة القوة التي يمكن أن تشكل خطر مع بقية القوى الخاصة قول بالدول لنا العربية.
بقى يا دكتور هم عاوزين إيه أو هم خططوا لإيه وهل تم تنفيذ المخططات دي ولا لا نعم هو طبعا يعني هو من من قدر الله يا استاذ ملهم نعم.
ان علماء الامه نعم ما قصروا بفضل الله بفضل الله يعني واحد زي الدكتور حامد ربيع نعم.
وفوزي محمد طيل وجمال حمدان بل في مقاله محمد نشرت عبد المعطي محمد عبد المعطي شاب كان ب- في جريده عرب تايمز نعم.
اللي هي عاد اللي هي كان 100 كان فيها عدد عدد 20 ديسمبر 92 ايوه في سنه 1992 اللي هو آه، 107 العدد 107 نعم.
ده كتب مقاله اسمها المصريون في مهب الريح نعم وتكلم عن ال- مخطط الصهيونية في تمزيق مصر بالذات ده انا عايز اعمل مداخله هنا يا دكتور المقال اللي حضرتك هتقوله وانا بتمنى ان الكل تابع للكلام اللي هنسمعه دلوقتي ال- الأخ الأستاذ محمد عبد المعطي رحمه الله لما كتب المقال في مجلة العرب تايمز بعدد 107 في 20 ديسمبر 92 بعد نشر هذا المقال اللي الدكتور هيقوله دلوقتي تم اغتيال هذا الرجل تم اغتيال هذا الرجل بسبب هذه المقالة لأنه وضح وبين خطورة إسرائيل وخطورة المخطط الصهيوني تجاه مصر الرئيس التحرير اللي نشر رئيس تحرير العرب تايمز لما نشر المقال تم عزله مباشرة بسبب نشر هذا المقال عشان بس تبقى الامور واضحه وبرضه من باب المناسبه انا المقال ده انا خدته ونشرته العدد الماضي في جريده الميدان يا دكتور اتفضل يا استاذ محمد عبد المعطي قال ايه هو محمد عبد المعطي ال- يعني اللي يهمني بالدرجة تكلم تحت عنوان المصريون في مهب الريح نعم قال ان آه، ال- ان ال- في سيناريو متوقع انا التقط لقطه واحده لان الوقت ما يسمحش ان احنا نلتقط ال- لكن هو حذر ان في خطر على مصر تمام وان الكيان الصهيوني بيشتغل على تخريب مصر من الداخل وزرع البؤر التجسسيه وكمان في منطقه قال يا جماعه السيناريو المتوقع لمصر افتعال حادثه كبيره امم بموجبها تندلع الفتنه بين الاقباط والمسلمين
امم ويكون لإسرائيل الدور الكبير في إشعالها عن طريق القيام بمذابح ضد مجموعة من الأقباط أو العكس فيستمر العنف ويزداد نتيجة رد فعل المواطنين من الجانبين نعم وتستمر شبكات التجسس الإسرائيلية في إشعال الفتيل وحرق المساجد والكنائس وتدمير المكتبات والمناطق ذات الأهمية التاريخية التي هي مصدر اعتزاز المصريين نعم وبعدها قال توجه الكنيسة في مصر نداء لطلب التدخل لحماية الأقباط من المذابح وبعدين تتدخل يعني على نمط النموذج الذي طبق في البوسنة والهرسك وده اللي بيحدث الان من خلال الفتنه اللي موجوده الفتنه مفتعله بين بيننا وبينهم وهي علاقه العلاقه بيننا علاقه حب وعلاقه موده بيننا وبينهم وحتى وصل الامر ان بمطالبه البعض من عندهم بيطالب بفرض الوصايه على مصر ده مش ليس هذا فحسب يعني حتى لا ينتبه يعني أود أن هنا أذكر بنقطة مهمة جدا ال- الأيدي ال- الت- يعني هذه ال- ال- ال- الذي حدث في غ- في نجا حمادة.
نجا حمادة يتواكب مع ال- الها- الهبة الشعبية في بلاد الغرب الدول الأوروبية لنجدة وفك الحصار عن غزة وتحركت قوافل الإغاثة والحقوقيون يطالبون بفك الحصار عن غزة واقترن ذلك بقضية بناء الجدار وبدأت الناس تتكلم عن الجدار لمصلحة من هذا الجدار لا علاقة مطلقا بتحقيق أمن مصر هذا الجدار لا يحقق أمنا لمصر اللي يحقق أمن لمصر هو التواصل مع إخوانهم و- وأمن مصر من أمن غزة ومن أمن بيت المقدس المنطقة ككل.
والمنطقة كلها كلها أمة واحدة وحدة الصف ففي هذه الحالة خي- ال- ال- هنا ال- ال- الخطورة الكيان الصهيوني أجهزة الاستخبارات دايما تفتعل المعارك لتصرف النظر عن الأحداث الحقيقية الحدث الحقيقي فالآن أقول بالنسبة لإخواننا يعني عاوزين ننبه إن مصر منذ 14 قرن من الزمان مسلمون وأقباط على قلب رجل واحد نعم.
منذ جاء عمرو بن العاص إلى مصر وحرر مصر من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي وأصدر بيان حتى أيامها أين آه، لمبة بن يمين على ما أعرفش درجته الكنسية في ذلك الوقت وهو آمن ثم لما التقى بعمرو أمنه وعلى آه، آه، آه، نصارى مصر و وقال له يعني أنت المسؤول عن نعم.
تسيير أمورهم طبقا ل- للنظام الذي تعيشون وأنتم آمنون كنائسكم بيعكم وأمنهم منذ ذلك الوقت وكان لهم حقوق المواطنة الكاملة يعني زي ال- إحنا على أساس إن إحنا شركاء في وطن واحد ودي نفس ال- ال- ال- الطريقة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عامل بها أهل الكتاب في المدينة المنورة حينما جعل لأهل الكتاب عهدا دستور المدينة إن المسلمين وأهل الكتاب أمة واحدة للمسلمين دينهم ولأهل الكتاب دينهم لكن يتكاتفون في مواجهة أي خطر لا يسمحون لا لا لأي إنسان أن يتسلل بينهم ليفسد نعم.
نعم. العلاقات في حالة الاختلاف يلجؤون إلى التحكيم التحاكم إلى الله ورسوله فأنا عاوز أقول منذ ذلك تلك اللحظة الأمور كانت تسير في خط متزامن بل مك- في مقاومة الاحتلال الإنجليزي كان ال ال ال الأمة كلها على قلب رجل واحد ولكن بعد كامب ديفيد بدأ تظهر ما يسمى الفجوة.
بال- الفجوة هي دي دي بقى دي من صنع ال- ال- ال- إسرائيل.
ال- إسرائيل ليه بقى؟ لأن كما قلنا هي طبيعتها خاصة يعني أدل على ذلك انه في كان سنه 1954 ايام جميل جمال عبد الناصر كان حصل حادثه في مصر حاجه اسمها فضيحه لافون كان ده لافون ده وزير دفاع الكيان الصهيوني اللي حصل بالضبط ان كان في خليه يهوديه نائمه فوصلت لها رساله من الكيان الصهيوني انه يعملوا حادثه يفجروا التفجيرات في اعتقد المكتبه ال- ال- ال- المكتبه الامريكيه و- وموقع من امريكي في مصر واعتقد مكتب بريد والسكه الحديد واحرصوا على ان توجهوا الانصار من خلال هذا الحادث الى الناس اصحاب التوجه الاسلامي عشان يعمل يبقى في فتنه داخل البلد وبدأ التنفيذ فعلا والولد ده اليهودي كان في في ميدان التحرير والقنبلة في جيبه فهي ولعت في جيبه بيخرجها مسكوه تم القبض عليه وتم التحقيق اكتشف خلية من عشرة أعضاء يتجسسون على مصر أنا عاوز أقول طبيعتهم الفتنة إزاء النار في- طبعا لو حدث هذا بحسب تصورهم يعني كانت هتبقى مذابح أخرى لكن تم القبض عليه واعتقد انه يمكن بن جوريان او او اظن جولد مائر بعثت رساله للرئيس عبد الناصر وقالت له يعني ما فيش داعي انك انت يعني تحاكمهم ولا تذبحهم زي- لا فكانت النتيجه تم محاكمته وتم اعدام اثنين هون طبعا اليهود الجزاء يذبحوا يعني يشنق اثنينهم رغم ان دي, خ- دي جريمه في حق نعم.
الوطن تنفيذ نعم.
وحده فلذلك اعتقد كلا- قاموا بعدوان على غزه في ذلك الوقت قتلوا كم جندي من المصريين وجرحوا عدد من الجرحى انا عاوز اقول الشاهد اذا العدو شغال في عمليه الفتنه داخل البلد لانه لا لازم علشان يواجه امتنا لازم يبقى في تخريب هو من السيناريو تخريب مصر من الداخل صحيح.
فلذلك ال- ما حدث الان في ان ال- نجا حماد.
النجح حمادي شيء طبعاً مخطط.
شيء مك- محتمل كان المفروض ال- ال- الجهات الامنيه مع تقديري واحترامي لهم لما ال- يبحثوا في القضيه مع الظروف لان احنا مصر على ارضها تعمل كل اجهزه الاستخبارات الاجنبيه حلف الاطلنطي الموساد ال- كله داخل بيتحرك ده على ارضنا احنا مستهدفين نعم، نعم.
فشيء طبيعي لما يجي عز- حادثه مثل هذه كان المفروض على الاقل نبتدي نفكر يا هل ترى خارج دائرة الحدث خارج دائرة الحدث لأن ال- ال- المشكلة أن كل أي حاجة تحصل يقول لك حصلت من نصراني وبعدين مسلم حصل آه، يبقى المسلم هو المسؤول يبقى النصراني هو المسؤول وده نتيجة حصر أن الإجرام مف... أو أو الصدام موجود بين الفئتين وده طبعا الحقيقة أنا أعتقد يعتبر شيء يجب أن أجهزة الأمن تنتبه إليه ده, ده انا كان- عايز حضرتك يا دكتور يعني تجيب لنا بس اللي هو المخطط ده في ورقه الارهاب الاسرائيلي من خلال آه، في آه، المصريون في مهب الريح يا دكتور نعم.
ثانيا ورقه الارهاب الاسرائيلي و- و- واعمالهم واللي هم عاوزينه في المساله اللي حضرتك بتتكلم فيها من خلال نشر المخدرات وارسال الجواسيس من خلال نشر الإيد والدعاره من خلال تسريب الاسلحه واجتذاب العملاء لتسخيرهم للاعمال التخريبيه بمعرفتهم او التغرير بهم القيام باغتيالات واعمال ارهابيه بالمتدينين بمصر البطاله ده يعني انا حضرتك عايز بس مشاهد كل كلمه احنا بنقولها شوف كده هي موجوده ولا مش موجوده دلوقتي البطاله وتتمثل في عوده الملايين من العاملين في الدول العربيه الى مصر لظروف سياسيه وتسريح اكثر من نصف مليون عامل بناء على طلب البنك الدولي تشجيع الحركات الباطنيه مثل الشيعه والفاطميه والبهره في مصر ورقة الأسرائيل والجماعات الإسلامية تلعب إسرائيل هذا لتحقيق هدفين ضرب الحكومة المصرية في الشعب ذي الغالبية المسلمة والتانية ضرب الأقباط مع المسلمين وضرب المسلمين مع الأقباط ده مخطط ع- يعني أنا بتمنى حضرتك تفسره لنا يا دكتور والله انا اعتقد يعني هو انت ما شاء الله يعني اجملت نعم.
ال- يعني اذا يعني اللي بيسرب لنا المخدرات اليهود نعم اللي عاوز يقدر است- السلام الاجتماعي اليهود مم.
اذا اللي بيحاول ان هو يشيل يعمل فتن بين ابناء الامه حكام ومحكومين هم اليهود وطبعا على فكره دي كان مدار قضايا حكايه القضايا وده انا اذكر بالنسبه للايدز والدعاره نعم.
اذكر ان من الذاكره ما تخونيش ان كان تم القبض على رجل امريكي كان يجمع الاولاد المشردين وياخذهم وينظفهم في البيت وبعدين يولا- يولا- يمارس معهم اللواط تم القبض عليه وحبوا يرحلوه في المطار توعدهم ان انا سارجع مره اخرى لا انساها هذه وفعلا خرج ورجع تاني وطبعا رحلوه لكن شوف الاجرام يعني فانا عاوز اقول نعم.
كمان ال ال ال السلاح يعني عاوز اقول العدو بيسرب السلاح وبيسرب ال- المخدرات وهو اللي بتفع- بتفعل الفتن داخل مصر لكن بس أنا أود أوجه نظر برضو يعني إحنا وإخواننا الأ- يعني ع- الأخباط على أرض مصر نعم احنا طول عمرنا ما كانش فيه التربص الموجود على هذا النحو الآن يعني كان المدرسة الواحدة احنا كنا في المدارس الزامية والابتدائية جنبنا طلاب نصارى والطلاب النصارى المسلمين في فصل واحد بل نذكر ان الناس كلها في التعاملات حتى في موسم الأحياء نعم.
يتودون ويتراحمون بل أنا أذكر على سبيل المثال أمي رحمة الله عليها كان من أصد- أعز أصدقائها صديقاتها آه، السيدات آه، آه، نصرانيات وكانت يعني دايما ت- ت- تحملها بأسرارها بل أذكر حينما كانت تبحث عن شان تؤجر الأرض تبحث عن نصراني تؤجر له الأرض يعني عاوز أقول إذا كان في حب كبير ما كانش في عندنا هذا التربص أو أي أو استحلال لدم الآخر نعم.
فلذلك انا عاوز اقول اذا ال- ال- ال- هذا الواقع مين اللي قدره؟ هو طبعا لا شك فيه ان في العدو الغ- الغربي العدو الاوروبي الان بيحاول تدمير مصر من الداخل صحيح صحيح وحرمان مصر من اداء دورها الاقليمي و... و...
تتفرغ لمشاكلها الداخلية و- وتترك المهام الأخرى وهذه المشكلة أصلا الآن صحيح.
بدأت تستعصي على العصر لأن الفتن دي دي بت- بتستهلك جهد الأمة بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية صحيح.
كما يعني زي ما أنت صحيح.
حضرتك عددت المسائل دي صحيح.
كلها كلها مشاكل خطيرة لكن ال ال ال الشيء اللي يلفت النظر في القضية اللي هي قضية نجع حمادي إنها قضية إن المسألة حصروها في المسلمين والنصارى ان الاعتداء على ارض الفتاة حصل من نصراني وان ال- ال- ال- ال- القتل اللي حصل حصل من مسلمين نعم.
ودي هنا بقى الخطأ اللي يجب ان الهدف منه وفعلا استطاع ان يلفت يشد نظر اهتمام الامه عن الجريمه الكبرى التي تدبر على ارض فلسطين نعم.
احنا احنا يعني دي القضيه المفروض اصبح صرفت انظار الناس ودخلنا في متاهات اخرى اللي هي قضيه المفروض مقتل جندي مصري على الحدود ومع ان المستشفى ال- العريش كتب التقرير بتقول فيه ان المفروض ان الجندي ده اصيب من الخلف يعني مكش- مش مو- م- ما حصل ما ك- يعني ما يتهمش فيه ان الط- الطلقات جت من من من ارض رفع من الداخل من فلسطين ف- فاذا ال- المساله دي كان يجب ان احنا ننظر اليها وخاصه ان احنا عندنا حدث واقعة أخرى تفكر حادثة بني مزار اللي هي الحادثة التي قتل فيها مجموعة أسر أسرة واحدة صحيح.
الأب والجد وعملية إخ- أخذ الأعضاء ال- ال- اللي هي ال- ال- الكلية وال- والكب الأعج- وال- أخذوا هذه الأشياء والناس ساعتها آه، أو الأمن آه، آه، قال احنا قبضنا على الجاني وطلع انه ولد مقبول وبعدين اصروا على انه هو الجاني وبعدين القضيه الولد طلع براءه ولغايه النهارده ما حدش اتكلم لكن كان الكلمات ال- او الكلام الذي اشيع في ذلك الوقت ان هذه وراءها احد من النصارى بتوافق مع الموساد بعضهم الاخر قال الموساد لكن المساله يبدو انه ايه آه، يوسف اعرض عن هذا غلق ال- ال- الملف ومع ان هذا يترتب عليه كان المفروض لان في واحد ك- كتب مقاله وقال فيها يا جماعه هذا الاسلوب في القتل على هذا النحو لم تعرفه مصر من قبل او جريمه اول مره الاسلوب التعاطي صحيح، صحيح.
مع هذه ال- انه إن اسره واحده وتنقل من بيت لبيت.
تنقل من بيت هذا شيء ما عهدناش من قبل واخذ ال- ال- الاعضاء ال- ال- ال- ما ما عهدناهوش من قبل وان هذا مساله يمكن ما ت- ما تتركوش المساله كده لابد انه يستمر التحقيق فيها علشان نقدر نعرف مصدر هذه الجريمه لان دي بتهدد الامن القومي آه، لمصر في ذلك الوقت تمام.
فلذلك مهم اذا في- انا عاوز اقول الحته دي احنا م- ك- الت- التواصل بيننا احنا محتاجين للسلام الاجتماعي جميل والتوافق بيننا وبين نصارى مصر احنا أمة واحدة نسيج واحد لنا ديننا ولهم دينهم نعم.
و- وده علمنا آه، آه، آه، الرسول عليه الصلاة والسلام كده آه، وقال دول في ذمتنا ومن آذى لي ذميا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله والله سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في دين ومن يخرجكم من دار أن تبروهم وتقسطوا إليهم هذه هي ال- تعاملات الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام آه، آه، قال لنا إن ال- ال- ال- ال- ربنا قال آه، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم و- واحنا عشنا وكان عمليه ال- ال- الفصل الان والمواقف دي غريبه عننا ويمكن نعم.
وه- يؤكد ذلك اقباط المهجر احد الاسباب اللي هي ايضا بتشيع الفتن وتقدمها بطلب والكونجرس الأمريكي يصدر قرار آه، ب- انه بيتكلم انه آه، يبعت لجنة علشان تفتش على مصر علشان ان دول محظوم الحقوق احنا مصر ياتي عندنا واحد من الكونجرس عشان يفرج ع- مم.
ع- نعم.
دي اذا عاوز اقول في عناصر خبيثه تؤجج النيران إيه، وال- و- وعلى فكره الاستقواء بالاجنبي دي تعتبر خيانه عظمى طبعاً، طبعاً.
لا يحل لمصري ان يستقوي بالاجنبي ولا يحل لقبطي ان يستخرج من الاجنبي مشاكلنا تحل داخلية.
داخلنا مم.
ومره اخرى عشان اقول للناس اللي هم بيتصوروا يا مساله ما فعلها مين اللي فعلها لا في قوى خارجيه تتحرك لتكدير السلام الاجتماعي وتوحدة الأمة واليهود على وجه الخصوص لأن مخططها في تمزيق مصر دي مسألة أصبحت مسألة وقت بدأ ينتظر وأحد آ- آ- آ- يعني آ، ال- الآليات هي إشاعة الفتنة الطائفية صحيح.
عشان كده كانت الفخرة اللي جابتها ال- ال- العجيبة ان ان ان س- الدكتور حامد عبد الله ربيع نظر هذا الكلام نشروه في في مواقع اخرى في كتابه اللي هو مصر والحرب القادمة كيف تفكر إسرائيل إدارة الصراع العربي الإسرائيلي و و ونشرها أيضا جمال حمدان آه، فوزي محمد طايل عاوز أقول إذا ال- المسألة التي يجب أن ننتبه إليها أن يا أبناء مصر نحن أمة واحدة لكم ما, لا ما, ما, ما لنا وعليكم ما علينا وحرصنا على السلام ال- ولا أحد يستحل دم إنسان بل الرسول عليه السلام قال عذبت احنا نستحل حتى دم هرة ن- نحبسها فتموت جوعا فدي القضية المسألة وفي نفس الوقت لازم تدركوا أن في عملية التسميم السياسي بتجري ويجب الناس العقلاء يدركوا وخاصة يعني ال- ال- التصرفات التي بدأت في الرحلة الماضية والتظاهرات هذه تسيء إلى الأمة وتسيء إلى الوحدة الوطنية والله أعلم تمام يبقى من مخططهم ضرب الأقباط مع المسلمين وضرب المسلمين مع الأقباط وحضرتك وضحت الصورة دي بطريقة جميلة جدا أيضا من ضمن الكلام يا دكتور جمال التوقعات المستقبلية في مصر محاولة إسقاط النظام المصري وهناك العديد من المؤشرات منها ما يلي هنقول الكلام ده كله وأنا بقول لحضراتكم أن كل ينتبه لهذا الكلام ولهذا المخطط الصهيوني الذي يريد الذي يحاول تمزيق مصر من الداخل هنعرف وهنسمع الكلام ده كله إن شاء الله ناخد اتصال الأستاذ هشام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا الله يكرمك ممكن أقول شوية جمال؟
اتفضل الله يبارك فيك
والله يا شوف لي يعني البرنامج ده صراحة يعني شجعنا على حاجات كثيرة ده والله. وبارك الله فيكم صراحة جزيلا يعني ده والله.
شكرا جزيلا
آه، الشيخ جمال آه، يعني الكلام اللي بنسمع منه كده يعني صراحة يعني ما ما كناش نتوقع صراحة كده أبدا في الدنيا اللي احنا فيها دي بصراحة.
ما كنتش ايه و- وجزاك الله خير يا أخي على كل حاجة.
طيب طيب الحمد لله شكرا جزيلا آه، نعود آه، دكتور جمال في بقول لحضرتك المؤشرات بقى اللي هم بيعملوها الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة الفجوة بين الحكومة والمعارضة الفجوة بين المسلمين والأقباط الفجوة بين المسلمين المتدينين والعلمانيين المسلمين والسعي لإشعالها آه، يعني إيه، والتدهور الاقتصادي ده كلام آه، ده كلام خطير جدا نعم يعني وهذا هو يعني عاوز اقول هو واقع يا استاذ المهم نعم.
كان المفروض على الاقل ان احنا ناخذ الحذر من هذا لان ال- ال- الفكره ان الخطوه المخطط بتاع ال- ال- هو- هو طبعا لابد ان هو دي الم- آه، المقدمات يعني اللي هو تمزيق المجتمع من الداخل بحيث لما ياتي الم- الخطر الخارجي ما يبقاش في مقاومه صحيح هي دي القضية فهو نجح في إحداث هذه وحدث في هذا فهذا يستلزم للعلماء دور يعني مش و و و و ولازم القضايا ما فيش حاجة يا يوسف ستر الظواهر نعم.
لابد أن المسائل تظهر بوضوح وأخطر شيء كمان أنه ما يتعرضش المتهم للتعذيب ولا أي شيء علشان تظهر الحقيقة طبعا يعني عاوزين الحقيقة المجردة عشان يظهر الفاعل المجرم الحقيقي أنا أقول دلوقتي إذا الآن عندنا في مجرم آه، آه، آه، الاستخبارات الأجنبية ال- الموساد له دور خطير في تدمير المجتمع المصري من الداخل الخطوة اللي احنا م- م- على الشفا يعني آه، مقتربين منها اللي هي المخطط الصهيوني بي- بيتصور كما قلنا في النهاية إشعال الفتنة بعد ذلك يأتي الت- ت- استدعاء القوات الأجنبية زي ما حصل في الس- البوسنة والهرسك نعم.
ثم يأتي بعد ذلك إيه ال- ال- الكيان الصهيوني في تصوره ان هو يقيم دولة نصرانية تمتد لتشمل الفيوم اسكندرية السلوم
للدول دي ده ما- ليه ليه قصد البلاد دي ده جزء من المخطط هو بيعمل دولة هو خط- تصوره لا مكنهم الله من ذلك ثلاث آه.
دويلات دولة نصرانية ودولة آه، آه، بربرية أو نوبية تكون عاصمتها أسوان والكيان الصهيوني يتحرك عشان ياخد سيناء ومن رشيد شمالا إلى دمياط ثم ينزل لتأمين المياه في ترعة الإسماعيلية ويأخذ الصحراء الشرقية أيوة.
ده- ده المخطط الذي قال به الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع صحيح في كتابه اللي هو الصهيونية والاستعمار يعدان العدة لتمزيق مصر والمنطقة العربية مم.
وقال الرجل كاد يهتف ال- الكلام اللي احنا قلناه طب هستأذنك بس نقول كلام الأستاذنا الدكتور علي رحمة الله الدكتور حامد ربيع بعد الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام أبو سريع نعم أهلا وسهلا اتفضل انا عاوز اتكلم عن الشيخ اتفضل الله يكرمك آه، بقول عاوز اقول يا عم الشيخ احنا ب- دايما بنظلم الناس واحنا اللي بنظلم نفسنا من ايه؟
بنظلم نفسنا إزاي ايوه ليه احنا احنا اللي صدرنا لغايه اليهود ببلاش ببلاش واحنا اللي بناخده هنا الانبوبه في المنصوره ب 10 جنيه وما احنا استعيننا رغم ان القضاء المصري العادل العادل امر بمنع تصدير الغاز وليه احنا محرومين من حقوقنا تمام تمام رسالتك وصلت تصدير الغاز حاضر أستاذ أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا كيف وسهلا حالك يا أستاذ منى؟
أهلا بيك الله يكرمك
لو اتفضل سمحت يا أستاذ منى نعم.
يعني الوقت إحنا إيه دورنا كشباب مسلمين في اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه آه، كل الدولة اليهودية اللي طبعا دلوقتي سيطرت على الفكر الشباب المسلمين. فأنا يعني بلا حرج أنا أتحدث عن نفسي إن أنا كنت من الشباب اللي كانت بعيدة عن الله عز وجل فبفضل قناة الرحمة وفضل علماء الإسلام اللي بدأوا يوجهونا في الطريق الصحيح فبدأنا ننتبه إن في خطر بيدق الأبواب علينا مش في في عقيدتنا وفكرنا نعم ف- فإيه دورنا إن شاء الله تعالى كشباب لا حول لنا ولا قوة إلا الله عز وجل حاضر فممكن فضيلة حاضر، إن الدكتور شاء الله، حاضر.
يتكرم علينا وي- حاضر.
ويشرح لنا إيه
نعم حاضر آه، انا عايز بس قبل ما اخد ال- الاتصال ام اسماء يا دكتور عايز اركز ان احنا آه، دورنا احنا نعم هناك سلبيات هناك سلبيات موجوده في آه، آه، في الحكومه الى غير ذلك ده ده, ده مش مجالنا احنا احنا بنتكلم على ان الهدف بتاعنا اللي بنتكلم فيه في لقاء اليوم وفي هذه الحلقات بنقوله يا شباب يا يا امه لا اله الا الله اعرفوا ان هناك مخطط صهيوني بيحاول تمزيق الامه العربيه على وجه العموم ومحاوله تمزيق مصر على وجه الخصوص احنا بنتكلم تعالوا مع بعض نعرف ايه اللي بيخططوه لبلدنا ايه اللي هم عايزينه من اجل القضاء على مصر لان هم عارفين اذا استطاعوا واذا يعني قدروا ان هم ي- ي- يعني يمزقوا مصر يبقى هم مزقوا الامه العربيه على وجه العموم تعالوا بس نعرف كده واحده واحده وبلاش ندخل في سلبيات احنا عارفين السلبيات وكلنا عارفينها بس تعالوا تعالوا نتعلم شيء ونعرف حاجه جديده من استاذنا الدكتور جمال عبد الهادي ناخد ام اسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً جزاك وسهلاً.
الله خيرا يا أستاذ ملهم على البرنامج شكراً جزيلاً.
وجزا الله دكتور جمال خير الجزاء ربنا يبارك فيه يا رب السؤال الأول يا أستاذ ملهم نعم أين دور المسلم الحر في قضية الأقصى ولو سمحت مداخلة قصيرة إن ال- الأمة الأمة الإسلامية بحاجة إلى رجعة صادقة إلى الله تبارك وتعالى إن المسجد الأقصى ترتفع له الأكباد فيما يحدث إن الأمة الإسلامية تحتاج إلى رجل بصير يفكر في عمق المأساة فتنبهوا يا معشر الإسلام من أحلامكم فالضعف في الآلام حرب المعاصي والنفاق فرقة ليست سوى حرب على الإسلام لا تكن زال عصر النفاق فلكل عصر رجال لا زال فينا ألوف من بني سبأ يؤذون أهل التقى بغيا وعدوانا لا زال ابن سلول شيعة كثروا أضح النفاق لهم واسما وعنوانا لكن أخي لا تبتئس فالكون له رب إن قال كن في أمره كان وإن هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت وتطفو لكنها لا تنام وإنها لا تستأثر شأفتها إلى الأبد والنصر للمسلمين إن تنصروا الله.
الله ينصركم ويثبت أقدامكم شكراً- شكراً جزيلاً.
جزاكم الله خيرا يا شكرا أستاذ.
جزيلا شكرا شكرا ناخد اتصال استاذ عمر من المغرب السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا استاذ منى؟
في نعمه الحمد لله رب العالمين أرجو منكم أن تدعوا لي بالثبات والهداية شكرا شكرا جزيلا ربنا يكرمك نعود دكتور جمال لكلام استاذنا الدكتور عليه رحمه وأودي الله الدكتور أطول حامد ربيع بالنسبة لأختنا يعني أنا أود أن أذكر من هذا نعم أن الخطر الصهي غربي لا يستهدف فلسطين فقط صحيح لأن في قطاع من أمتنا سلم للعدو بأن يصاحب فلسطين
امم وبتصرفاته يساهم في حصار المقاومة التي تدفع عن شرف الأمة يعني القضية أنا عاوز أقول اللي بيستهدف مش بس مصر الجزيرة العربية الأيام الماضية الآن نحن حيال خطوات خطيرة جدا تستهدف إنزال قوات أجنبية في الجزيرة العربية ولذلك ننبه علماء الجزيرة العربية وقادة اليمن وقادة المملكة العربية السعودية وحدة الصف فريضة والعلماء لازم يكون لهم وجود في نعم.
مواجهة الخطر لأن بعد الحادثة بتاعت الطالب النيجيري ومحاولة تفجير الطيارة بتاعت ديترويت نعم قالوا لا ده تفجير ال- ده ت- تنظيم القاعدة متجذر في اليمن في اليمن ومن هنا كانت الدعوة إلى مؤتمر دولي وإنزال لابد من إنزال قوات أعتقد أنه كان رئيس ال- ال- القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بيتكلم عن إمكانيات التدخل العسكري وبعدين قالوا بعد كده عن طريق الطيارات بدون طيار أنا عاوز أقول هنا في خطر العدو يريد أن يضع قدمه لأن ده ضمن المخطط لو يقرأ الناس قرأوا المشكلة يا أستاذ ملهم هذه أشياء نشرت من 30 سنة و40 نعم.
نعم. سنة لو قرأوا أهداف إسرائيل التوسعية كتب الدكتور محمود شيد خطاب يدركوا أن الجزيرة العربية مستهدفة صحيح صحيح و و و و و والتمزيق ضمن مخططات ال... ولذلك ال... ال... ال... ال... لذا أوجه نداء لإخواننا في الجزيرة العربية تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه أخرجوا وسلم.
المشركين من جزيرة العرب لا يجتمع في الجزيرة دينان أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب والمقصود المحاربين نعم.
الذين ي- يعني فإذا يعني إذا لا يحل المعتدي، من لا- يعتدي لا عليه.
يحل يحل الإنسان أن يسمح لجندي أجنبي أن تطأ قدمه أرض الجزيرة العربية لأن هؤلاء الناس لا لا, لا أيمان لهم هم الذين غرسوا الفتن في بلادنا هم الذين احتلوا أوطاننا وهم الذين مزقوها في سيق زبيكو وهم الذين شجعوا الكيان الصهيوني ل- لتدمير مقدرات الأمة فلذلك نحن الآن من خلال هذا الحديث نود نقول لأمتنا هذا عدونا بنص القرآن والأحداث التاريخية تؤكد هذه الحقيقة نعم.
ممكن تقولوا ده واقع الكيان الصهيوني آه واقع لكن ليس صاحب حق ما تقولوش ان انت الحتة اللي هتبني فيها الجدار دي ب... ب... دي أرض إسرائيل هم بيبنوا جدار الآن جدار جدار عازل وما حدش يتكلم عنه خالص ي- جدار عازل يبني لكن ما نقولوش أولا لا يحل لنا نقول له ابني لأن معنى هذا ان احنا سلمنا له أن هذا الوطن ملكا له نعم ده نقول له لا ما فيش داعي للب... على الاقل نعرق الجيوب لغايه ما ربنا يقيد من ما يحرر هذه الارض نعم.
وبعدين ده على فكره بعد مشكله طابه في حوالي 22 نقطه حدوديه لم تحدد حتى الان لم تحسب ما بين فلسطين الارض المحتله وبين مصر يعني عاوز اقول اذا كنا فانا عاوز اقول احنا مشكلتنا احنا ما نسينا فلسطين ولا نسينا الحصار المضروب ولن ننساه.
ولن ننساه دي قضيتنا الأولى لكن عاوز أقول يا أخواننا إن ضياع فلس... وقوع فلسطين في قبضة الاحتلال الصهيوني عرض أمن العالم العربي والإسلامي للخطر هذا هو الخطر اللي احنا بنتكلم فيه الجزيرة العربية مستهدفة ولذلك أنا برضو أتصور القادة والزعماء ما ياخدوش مجرد المعلومات الاستخباراتية بتاع الغرب ياخدها قضية القاعدة قاعدة إرهاب إرهاب ما ما- المفروض أنت راع أنت راعي الأمة ورسول الله قال ما وجد الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نعم.
المفروض الراعي يلم- يجمع الرعية حواليه ويشوف مشاكلهم ويتحسسها والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم أن يموت وغش الله إلا لم يروح راح الجنة أنا عاوز أقول هنا لابد من اللجوء إلى التفاوض و و و و و والحوار و و و وليه لأن أنت يا ربنا ده قوة عسكرية وبتضرب يمين وشمال و- و- و- وناسي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا وكان ساشا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه ج- رب ربنا سبحانه وتعالى يقول لم يرح آه، و- ال- رائحه ال- الجنه الرسول صلى الله عليه وسلم فانا عاوز اقول نحن الان نطالب اولياء الامور اولا اهل الجزيره قاده وعلماء التوحد على قلب رجل واحد ومحاولة حل هذه المشكلة من خلال التواصل بين كافة الفصائل نعم وفي نفس الوقت عدم السماح للدول الأجنبية أنها تقع بينهم ولذلك اللي أي- كمان اللي أوصي به ال- الآن بريطانيا وأمريكا تدعو إلى مؤتمر دولي الهدف من المؤتمر الدولي ان كل الناس يروحوا ويوقعوا ده يعطيهم حق في التدخل باذن بدون اذن يا هي أجد- ما نعم ما ده ده النظام الدولي الجديد امال ال- الق- ال- ال- ال- ال- امال الحلف الاطلنطي ومنظماته والتقوات التدخل السريع والمنا كل دي الهدف منها ايه؟
أيوة، أيوة.
انه تدخل هو بيعتبره استطاعت اوروبا الان كما يقول فوزي طايل استطاعت اوروبا ان ت- يعني ت- ت- آ- آ- آ- تلم ال- ال- ال- الغرب دول الغرب وعلى آ- على مكافحه ما يسمى بالارهاب الاسلامي هم يقصدون رأس الإسلام واستطاعوا أنهم يأخذوا لجانب بعض الدول الإس- العالم الإسلامي في هذا الصف المشكلة إن إحنا مش عارف يا ترى ما بنفكرش ما بننظرش يعني ال- ال- ال- إزاي نتصور إن ده ممكن يبقى صديق رغم إن إحنا ديننا حوالي قرن من الزمان نعاني من ال من ال من الحصار العالم الإسلامي كله تحت الحصار وتمزيق الأوطان وحروب لا أول لها الحروب اللي احنا سنة 18 وقعنا تحت الاحتلال ال- الانجليزي 82 في مصر نعم.
وبعد نعم.
ذلك العدوان الإس- اليهودي سنة 67 والعدوان ال- ال- التدخل اللي هو الانجليزي الفرنسي ل- لاسرائيل سنة 56 وال- وال- والعدوانات مستمرة لم تنتهي القتل والإرهاب لم يستمر على امتداد رقعة الوطن فلذلك انا عاوز احنا مت...
و- و- والجزئية دي برضو لازم نقول كلمة إن آليات العدو مش في التدخل العسكري فقط مش الغزو العسكري فقط نعم ما هو لازم يسبقها أس- انت يا استاذ ملهم انت تكلمت عن الحقيقه بس انا اردت ان انا استبق يعني ال ال ده احنا محتاجين نسمع كلام الدكتور حامد ربيع ماذا قال يعني هو ال- يعني هو الدكتور حامد ربيع قال كده ان المخطط العام الذي يسيطر على القيادات اليهوديه أتمنى أن الكل ينتبه للكلام ده يهدف الى تجزئه المنطقه العربيه نعم وتحويلها كيانات صغيرة طائفية ويهدف بصفة خاصة إلى تمزيق مصر إلى دويلات يمتد عبر إعداها النفوذ اليهودي ليستوعب سيناء وشرق الدلتا ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات نعم.
ده كلام حرب ربيع في كتابه تمام.
وهذه المقالات نشرت أيضا في آه، نشرت مقالات هذا الكتاب نشر في مقالات في جريدة الوفد وأيضا قال سياسة الدول الكبرى تتفق في مصالحها مع سياسة إسرائيل في منع مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي وتكلم عن الأبحاث الميدانية العدو عشان يعمل كده كان لازم يبقى عنده أبحاث، معلومات عن دراسات، نعم.
دراسات مم.
أبحاث ميدانية عشان يعرف طبيعة يكون في أدق أجزاء الجسد يعرف فين الضعف كيف يغرس هنا آه، يعني- يغرس هنا النساء يغرس هنا فكر معين نعم يعني يعني فقال في ابحاث اجرتها ع- ال- ال- الهيئات ال- ال- الأمريكية.
الامريكيه وتكلم عن محافظه الفيدوم والاهتمام بها ومدينه الاسوان وتكلم وقال اليهود والامريكان وغيرهم يجسسون عن مصر يتجسسون على مصر ويجمعون عنها المعلومات لماذا؟ هذه المعلومات تصب في أجهزة الأمن القومي الأمريكي الذي يرسم السياسات الأمريكية الخارجية والتي تقوم على إيه؟
نعم ما هو لازم يصفي المقاومة صحيح واعتقد جزء منها تم تصفيته باسم مقاومة الإرهاب دي حقيقة هو قال لي فيها نعم.
حصر القوى والقيادات الوطنية القادرة على أن تشكل ثورة رفض للمشروع الصهيوني نعم على سبيل المثال أو التدخل الأمريكي أو إثارة الفتن الطائلة حصر القوى والقيادات الوطنية القادرة على أن تشكل ثورة رفض أو تكون في قسط معين من الفاعلية ضد المصالح الأمريكية والصهيونية الناس اللي بيكرهوا أمريكا وإسرائيل للجرائم التي ترتكبها وأهدافها في تمزيق هذا الوطن تصفية هذه القوى الوطنية يعملوا بقى مع القوى الوطنية دي إيه بقى؟
التصفية بالسجن أو القتل وعدم الانتظار حتى تنفجر الثورة أو حركات الرفض بل يجب اقتطاعها مسبقا والكلام مسألة تصفية القوى الوطنية بالسجن أو القتل وعدم حتى تفجر الثورة القتل إحنا قلنا صاحب المقال ده اللي نشر سنة 92 في جريدة العرب التايمز محمد عبد المعط عليه رحمة الله اغتيل بسبب نشره وهو- للمخطط واختفى في إحدى الصهيوني البلاد العربية في موسم الحج نعم يعني هو قيل لكن هو فعلا تم يعني عشان بس يبقى دقة في المع- المعلومات هو اختفى في إحدى البلاد أثناء موسم الحج نمرة اثنين هو ال ال ال الرئيس التحرير اللي هو بتاع مجلة مجلة عرب تايمز هو كمان قيل وقيل من ساعة في, في, في بعد ذلك بفترة طويلة يعني الفكرة انه احنا المفروض نقول للناس دول كتر خيركم نعم.
جزاكم الله خيرا انكم انتم قمتوا ب- ب- بارشادنا وتحذيرنا ولكن من الواص من ال من ال من الوا ال- الوا الواضح الان ان الامه ما بتقراش نعم لا قرات ما كتبه حمد ربيع لكن ر- ر- رغم انهم يقال ان حمد ربيع رحمه الله عليه برضه تعرض لاغتيال زي زي آه، نشرت كنت قرات مقاله في جاريه الوفد انه على- زي ما حصل لجمال حمدان نعم.
و- و- وغيره من الناس زي ما حصل في ايران لعالم الذره أي.
الم- العلماء واحنا عندنا يحيى المشد صحيح.
عشان نعرف ان اسلوب العدو مش بس زرع الجواسيس وعمليه الاغتيالات يعني مين اللي يحيى يحيى المشد اللي اغتالوا في في في في, في فرنسا صحيح.
وعلى فكره انا اتكلمت هنا في راجل اسمه بيتروفسكي أي.
ضابط المخابرات ضابط اسمه راجل كندي اسمه بيتروفسكي كتب كتاب اسمه بعين الخداع او الجانب الاخر من الخداع هذا الراجل كان بيشتغل في الموساد راجل كندي كان بيشتغل في الموساد وبعدين هرب من الموساد وبعدين كتب كتاب يفضح فيه الأعمال القذرة التي كان يقوم بها المزاد من ضمنها مقتل يحيى المشد اللي هو عالم الذرة اللي كان بيعتمد عليه العراق في تنفيذ البرنامج النووي تنفيذ البرنامج النووي وده يتوافق مع اللي حدث في إيران قتل عازم الذرة الأشعة اللي نعم، قالت نعم.
عنه عنه إيران إذا العدو الصهيوني يستهدف القيادات المخلصة لوطنها ولأمتها والتي تقف في وجه مخططاته و- وتجهضها ي- العدو وضع لها برنامجا نعم.
اللي هو السجن اللي هو- أو القتل السجن أو القتل تمام صح.
بعد كده سو- ثم ت- تحدث ال- ال- محمد حامد ربيع رحمة الله عليه قال المحور الد- المحور الد- الدويلات أي اللي هو محور الدولة النصرانية ممتدة من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط وقد اتسعت غربا لتضم الفيوم التي بدورها تمتد في خط صحراوي يربط هذه المنطقة بالإسكندرية التي تصير عاصمة الدولة النصرانية وكذا تفصل مصر عن الإسلام الأفريقي الأبيض في طرابلس الغرب وتونس والجزائر والمغرب
واضح وعن باقي أجزاء وادي النيل أي السودان ودول القرن الأفريقي نعم.
يبقى محصور من تحت ال- ال- الدولة الإسلامية لو جعلوا لها محورا في وسط الدلتا نعم.
تبقى محصورة من الجنوب من ال- ال- ال- النوبيين ومحصورة من الشمال من الكيان الصهيوني ومحصورة من الجانب الغربي من تمام.
الدولة النصرانية ال- ال- ولمزيد من تعميق هذه التجزئة يربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم النوبة بمنطقة الصحراء الكبرى حيث أسوان تصير العاصمة لدولة جديدة, لدولة جديدة تحمل اسم دولة البربر ثالثا الجزء المتبقي من مصر سوف يخصص لمصر الإسلامية رابعا وعندئذ يمتد النفوذ الصهيوني عبر سيناء عشان نعرف الخطر اللي هيجي منين نعم الخطر مش هيجي من غزة ولا من رفح عشان ندرك ان اللي المفروض يعطل تحرك العدو تجاهنا هم اخواننا في فلسطين المتبقى القوى المجاهدة اللي باقية دي اللي تعرقل التحول التحرك الصهيوني عبر سيناء مش قوات الدولية اللي موجودة في سيناء هي اللي هتعرقل العدو او الاتفاقيات اللي دي بين العدو انهم لا ايمان لهم لا ايمان لهم نعم.
والخطر على سيناء ده مزايم منذ زمن طويل نعم.
عشان كده السلطان عبد الحميد وقف لهم بالمرصاد والسلطان سليم ومح- وبايزيد الثاني لكن العدو لسه بتلعب في مخهم يعني العدو الصهيوني ما بيشبعش والغرب ما بيشبعش عاوز يحتل الاوطان ويسلب الثروات ويطرد الشعوب والب- إش- اجرام وينفذون ما يريدون في زول ما يريدون ما فيش مقاومه هي المشكله ان المشروع الصهيوني ما فيش مقاومه المشروع الصهيوني غربي ما فيش مقاومه ومحدش بيقرا المخطط ده يا دكتور يعني كلام نشر وكلام قيل والكتب موجودة في كل مكان ولكن لم يقرأ أحد لهذا المخطط يعني سبحان الله حامد ربيع كتب في الجرائد خاصة الوفد والشعب نعم وكتب كتابا ونشر مجموعة رجل ونشر بعض كتب دار الغد العربي نعم.
الراجل ده بيصرخ ويا جماعة انتبهوا وتكلم رغم لكن بقى رغم أن تكلم عن هذه المخططات قال لا تتصوروا أن اليهود أو الكيان الصهيوني ليس بالعدو الذي لا يقهر ووضع خطة في كتابه مصر والحرب القادمة كيف يمكن قهر العدو يعني العدو مش وخرخ يعني محمد ربيع طرح المشكلة و و ونام أو خلاص و- وتصرفوا أنتوا تعملوا لأن الأخت الكريمة تقول نعمل إيه نعمل إيه ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والرباط الخيل تربون به عدو الله وعدواكم العدو الآن أديكم استخ- شاهدتم بأعينكم ما حدث على أرض غزة وشاهدت موقف العالم الجبان اللي بيرفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والشرعية الدولية شاهدتم ان العدو لا يأبه لشرعية دولية ولا لقانون و- و- وده مش بس و- وهذا هو الذي يطبقه طبقه في العراق ويطبقه في افغانستان بحجة التنظيم القومي والارهاب طب تعمل ايه بقى كل واحد يدبر حاله بقى انت تصور ان يعني هذا العدوان الكاسح الذي تتكاتى فيه دول الغرب والشرق على امتنا هل تتصور انها يمكن يوقفوا جيش او مجموعات الامن ده ده ده خمر خطير جدا ده يحتاج لتجيش الامه كلها نعم، نعم.
الكيان الصهيوني كله تحت السلاح الكيان الصهيوني عده من... تحت السلاح الص- الشاب الولد من 11 سنه بيتعلم الس... كيف ي- يحارب ويقاتل وعندهم ت... عندهم لو تش... لو تلاحظ عمليه التهويد للقدس ودي نكون كل ال- ال- يقدر لنا بعد ما نعم.
ننشر المخططات تكلم عن التهويد عباره عن جدر خرسانيه عسكريه اصبحت اطواق من المستخربات حوالين القدس لانهم يتوقعون حرب قادمه وقالوا ان الع- المسلمين لن ينسوا القدس فلا بد ان إيه، عاوز اقول نعم، نعم.
اذا عاوز اقول اذا نحن في مرحله تحتاج ان كل الامه يجب ان آه، يكون لها دور فاعل ايقاظ وعي الامه وعشان كده دايما بقول يا علماء الامه يا علماء العلوم السياسيه والاستراتيجيه يا علماء ال- ال- ال- ال- المخت- المؤرخين بتوع التاريخ قولوا لنا العلاقه بين الشرق والغرب إيه اللي بيربطها هل هي مع الق- علاقه حب وموده ولا علاقه صراع ولا شقاق ولا شقاق ولا احنا نزاع.
علاقه احنا حلا- عدوان وهل نحن الذين نبدا ولا دائما نتعرض للعدوانات المستمره عدوانات احنا بنتعرض لعدوانات مستمره ادي لها قرنين من الزمان و- و- و- والعدو لا لا يكف لكن هو المشكله الخطيره الان انه وصل الى نقطه بيتصور ان هو العالم العربي في قبضته نعم.
والعدو والعالم العربي مش قادر يدرك القضيه لغايه النهارده والدليل موقفه من آه، الحصار المفروض على اخواننا في غزه الحصار ده انا بعتقد لان هذا الذي يجري لا يخدم الا الكيان الصهيوني عمليه ال- الشقاق الذي حدث بين مصر و و و و و والمقاومه لا يهدم الا الشقاق الصهيوني وبعدين احنا المفروض لكن ربنا مدينا قوه واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فلا آه، على قو- ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك احنا المفروض دول ناس مطحونين والمفروض دول هماتي لا واحد منهم س- شفنا واحد هرب سلاح ولا واحد هرب مخدرات ولا واحد ارتكب جريمة داخل مصر دي لكن احنا عندنا قضايا تثبت ان الكيان الصهيوني ارتكب لهذه الجرائم و- و- وإن- ودول إخ- و- طيب وكمان الجيش المصري مش كان في غزة من سنة 48 ل 67 هل حدث ان في تعرض جندي مصري مثلا لعدوان من اهل فلسطين ده احنا كان في قطار من عندنا يتحرك من من كوبري ليمون ويطلع لغايه الجنطره ويوصل لغايه غزه كان اسمه قطار غزه الناس تروح تشتري كان في هناك منطقه حره مفتوحه كنا نتسوق من غزه الحاجات اللي جايه من بره لانها كانت تحت الاداره المصريه طب ليه ما يرجعش الامر الى إلى- مره اخرى ما يرجعش القطار لان غير مسموح انك تعمل القطار لأن ده ما يخدمش الأمن الصهيوني مش مسموح لك لما كنت تتواصل مع إخوانك فلذلك احنا واجبنا الآن ان احنا نذكر نعم.
نعم. إخواننا ونذكر ال- ال- السامعين يا إخواننا إن ال- لابد يبقى في جهد فاعل آه، لدى أولياء الأمور وأ- وأطالب أيضا ع- علماء الأمة لأن المفروض أن يكون لهم موقف يعني ي- يتوجهوا يعني شوف علماء اليمن اجتمعوا وكان لهم قرار جماعي وقدموه لولي الأمر يجب كل العلماء في كل بلد من بلاد الإسلام يكون لهم رأي واحد ويجتمعون العلماء الصادقين ويجلسوا مع ولي الأمر نعم.
ويجلس معهم ويتفهم ويدرك إن- ما- لأن ما حدش يدرك يا فضيلة الأستاذ الآن أن المخابرات الأجنبية لها دور خطير في بلاد المسلمين بل يكاد يكون في ت- يعني ت- ت- تعامل أو تنسيق أمني بين أجهزة الاستخبارات الأجنبية وأجهزة الأمن في بلاد كثير من بلاد المسلمين تنسيق أمني بحجة ما يسمى مكافحة الإرهاب طب ومكافحة العدوان الصهيوني مكافحة المساعد الإسرائيلي في بلادنا مكافحة إشعال الفتنة الوطنية في بلادنا وهذه مش عارف- هل هتبقى هل تعتقدون أن المخابرات الأجنبية هتحاول أن هي تظهر ما يجري من المخابرات لا ده في توافق تام فلذلك أنا عاوزين احنا عاوزين نفق لماذا لا نعتمد على الله وعلى انفسنا لكن انا بعتقد إن انا في تصوري آه، آه، آه، الامور وصلت الى درجه ما لا أعرف كيف أشك في كيفية الخروج منها إلا إذا كان في ربنا يقيض لهذه الأمة يعني آه، أناس مخلصين يستمعوا إلى ما نقول وينتبهوا مش عاوز أقول قبل فوات الأوان لأن فوات الأوان الحقيقة أنا يعني أنا بتصور نحن على أعتاب أندلس أخرى نحن الآن في عصر ما يسمونه ملوك الطوائف فاهم معنى ملوك الطوائف نعم.
اللي فيه كان يستدعي ال- ال- يست- يستعين الأحد حكام مثلا آه، الأندلس طليطلية أو غرناطة بال- ب- بال- بالأسبان والبرتغال ضد إخوانه في الأندلس ودي كانت المصيبة العظيمة إنه يستعين بعض ملوك غرناطة ضد إخوانهم أو بقية الدول ال- الطوائف بغ- ب- ضد إخوانهم المسلمين فأطمعوا فيهم العدو فإحنا الآن لازم ندرك أن عدونا واحد واللي حدد العدو ربي وهو الذي يلزمك ويلزمني نعم، نعم.
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم ولا وأنتم تعلمون آه، لا تركنوا إلى ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار اليهود ليسوا إخوان لنا ليسوا أصدقاء لنا ولا نطبع معهم العلاقات ويجب أن نكون على حذر منهم نعم.
ويجب أن, نط... أن... أن... أن نكون واعيين أن لهم خلايا نائمة في بلادنا وخاصة لإشعال الفتنة الطائفية دي القضية لأنه مش هيقدر يطلق نعم.
مش هيزحف إليك بقواته فجأة لازم يكون فيه كما قلت اهو هو ب- ال- ال- المصريون في محب الريح وكيف تفكر إسرائيل ودار الصراع العربي نعم.
نعم. مصر الحرب القادمة بيقول إن العدو ده الآن بيعتمد على ورقة الفتنة الطائفية وتمزيق الدولة إلى كانتونات صغيرة نعم.
إذا نعم.
الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة تمام.
النهار يبقى إذا العدو ده عدوي نعم يبقى إذا المفروض لازم في ولاء من براءة منه و- و- ويجب في نفس الوقت أن ندعم المقاومة لأن بتدفع عني هذا البلاء صحيح يبقى إذا لابد من الاعتصام لابد من الوحدة بين الشعوب العربية والحكام العرب آه، يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر الآيات التي تأمرنا بالوحدة وبالاعتصام بأمر الله تبارك وتعالى آه، أنا ح- يعني إحنا الوقت انتهى يا دكتور جمال وإحنا يعني بعتذر لمشاهدينا الكرام عن عدم استقبال اتصالات اتصالات كثيرة جدا ولكن لما نستقبل منها لأن الكلام آه، الدكتور جمال بيقوله كلام مهم جدا بيذكر لنا المخططات التي تدبرها لنا ال- المخططات الصهيونية لتمزيق الأمة العربية لتمزيق الجزيرة العربية على وجه العموم ولتمزيق مصر على وجه الخصوص أنا أنا عاوز يعني أنت لي بس كلمتين نعم يعني عاوز أقول ل- لشركاء الوطن نعم المفروض يعني سواء كانوا مسلمين أو نصارى وحدة الأمة فريضة الحفاظ على سلامة الوطن فضيضة على أمن البلد الاستقواء بالأجنبي خيانة نعم ولا تتص- يتصور إنسان الاستقواء من ال- بالأجنبي هيمنعه من شيء أو هيعصمه من حاجة المفروض أن احنا نحرص على استعادة ال- ال- الوحدة الوطنية التي كانت سائدة خلال 14 قرن من الزمان الشيء الآخر أن عدونا معروف و- والبراءة منها معروفة وعدم التطبيع منه واردة وبعدين في نفس الوقت أنا أذكر كم قتل اليهود من أبناء مصر كم قتلوا ما كانوش نص... مسلمين بس مسلمين ونصارى وكم قتلوا من لبنان وكم قتلوا في قال من من 1948 لحتى 1993 قتل من مصر قدمت مصر 39 ألف شهيد نحسبهم كذلك 73 ألف جريح 61 ألف معوق فلسطين قدمت 261 ألف شهيد 186 ألف جريح 161 ألف معوق ومصر أيضا قد أكثر من 2 مليون مصري تركوا بيوتهم سنة 56 67 السويس والإسماعيلية وبورسعيد.
نتيجة العدوان نعم.
لبنان قدم 90 ألف قتيل 115 ألف جريح 9627 معوق تمام.
ده بالإضافة من قتلوا فيه نعم.
عاوز أقول هل هؤلاء ده لا بيننا وبين اليهود بحار من الدماء نعم.
والدم لا ينام يعني القضية العدو الآن يريد يا ريت إنه هيقف عند حجة عشان إخواننا اللي بيد- يثقوا فيه ويطمئنوا ليه يجب إن إنه شبه جزيرة سيناء لا يسمح لهم بالتجول فيها نعم ربنا يكرمك دكتور جمال ويزيدك ويبارك في عمرك يا رب وفي علمك آه، في النهاية يعني مشاهدينا الكرام آه، يعني حن- أذكر بنقاط سريعة من أجل تمزيق مصر هم يريدون تمزيق مصر هم يريدون تفتيت مصر هم يريدون تقسيم مصر يعني بيريدوا الفجوة ب- ب- يعني بمحاولة إسقاط مصر من خلال مؤشرات منها الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة وشوفوا الكلام اللي أنا بقوله و- و- و- ويرصدوه على أرض الواقع هتلاقوا الكلام ده موجود ولا لا الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة لعوامل كثيرة ومتعددة اقتصادية واجتماعية اجتماعية ودينية وسياسية وسياسية الفجوة الكبيرة بين الحكومة والمعارضة الفجوة الكبيرة بين المسلمين والأقباط والسعي للزيادة عن طريق الصهيونية المسيحية العالمية وإسرائيل الفجوة الكبيرة بين المسلمين المتدينين والعلمانيين المسلمين والسعي لإشحال لإشعالها ومحاولة وضعهم في صف مع الأقباط التدهور الاقتصادي الرهيب في مصر والسياسات المالية التي تزيد من تذمر الشعب مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء وتوقيع المزيد من هذه الضرائب آه، أيضا الحملات الصحفية المكثفة التي تشكو من تفجر الأوضاع الداخلية في مصر وتحزم الأنظمة الجديدة التي تطب- تطبقها الحكومة المصرية مثل مكافحة الإرهاب ومثل أسلوب الجهات الأمنية في تعذيب الكثير من المتهمين الحملات الإعلامية في الإعلام الغربي وبعض وسائل الإعلام الغربية الصادرة في فرنسا وبريطانيا والتي تروج لاضطهاد الحكومة المصرية الأقباط تدهور العلاقات المصرية مع جيرانها كلام آه، كلام كتير جدا ولكن الوقت انتهى والسيناريو المتوقع لمصر حاجات حاجات كتيره والله يا مشاهدينا الكرام انا بقول نسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر نسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر اللهم اجعل مصر والعالم أمناً.
العربي والإسلامي م- نعم أيوة نعم وسائر بلاد المسلمين وفلسطين نعم أيوة.
اللهم اجعل مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امين الحديث بقيه مشاهدينا الكرام بعتذر لل- لمشاهدينا اللي حاولوا يتصلوا بنا ولكن لم يستطيعوا ان هم يدخلوا معنا لاهميه ال- اللقاء واهميه الكلام والمخطط الصهيوني للدكتور جمال بيقولوا لنا حتى يعني نفيق ويعني ونقوم من نومنا ونفهم بقى يعني كل واحد بيقول انا اعمل ايه اعمل ايه تجاه فلسطين اعرفوا واسمعوا اللي احنا بنقولوه وكل واحد يقوله لابنه وكل واحد يقول لبنته الكلام ده كله ويربي اولاده على هذا الكلام ونربي انفسنا عن عدونا واحد دكتور جمال عدونا واحد عدونا مشترك لنا جميعا ونعرف من العدو ومن الصديق وفي النهايه لابد من العوده الى كتاب الله تبارك وتعالى والى سنه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ففيهما النجاح والفوز والنجاة مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل المؤرخ الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي شكرا جزيلا أستاذنا الجليل مشاهدينا الكرام للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى انتظرونا في لقاء الثلاثاء إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مشاهدينا الكرام أحبكم في الله كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصح النبي لصحبه أن يرتعوا أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا